للتائب أرجو إقبالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالصدق والأمانة والوفاء وجعلنا يدا واحدة على كل من طغى وبغى وأمرنا ربنا بالاعتصام بكتابه وبالبعد عن الفرقة والشتات واتباع الهوى وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم سيد أهل الورع والتقى اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد ببلدنا شرا فزلزله وأخزه وافضح ورد كيده في نحره وأرنا فيه آية من عجائب آياتك اللهم إن الذين يريدون خراب بلدنا لا يعجزونك في الأرض اللهم إن لم يهتدوا فأرنا فيهم آية من آياتك برحمتك يا رحمن يا رحيم أحبتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجك إلى برنامجكم رسالة ورسالة هذه الليلة جعلتها تحت عنوان لمصلحة من لمصلحة من أحبتي في الله منذ أكثر من أسبوعين وبلدنا تمر بأحداث جسيمة وتحيط بها من كل جانب عواقب وخيمة منذ أكثر من أسبوعين وبلدنا تمر بأحداث جسام تمر بأحوال تجعل الحليم حيران أمور تدمي القلب وتدمع العين وتجعل الحليم حيران أحداث من وراء أحداث تصيب القلب بالكآبة تصيب النفس بالاكتئاب ولا حول ولا قوة إلا بالله كان من آخرها ما وقع عند قصر الاتحادية منذ أيام وما زال وما نتج عنه منذ أيام من اصطدام بين مؤيد لقرارات الرئيس وبين معارض وما نتج عنه من سقوط قتلى ومن سقوط جرحى أسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يداوي جرحانا وجرح المسلمين وأن يعصم دماء كل المصريين وأموالهم وأعراضهم إنه على ذلك قدير وبه جدير سبحانه نعم المولى ونعم النصير خاف الناس بعد أمن سيما هم يشاهدون مشهد البلطجية عند قصر الاتحادية وهم يطلقون النار وهم يهرقون الدماء وهم يشعلون النيران في بعض السيارات أحداث رأيناها ونحن في بيوتنا على الهواء مباشرة إطلاق نار اعتداء على دماء الناس وعلى أموال الناس فزع الناس بعد أمن وخاف الناس بعد طمأنينة ولم تعد هذه مصر التي عرفناها وعرفها العالم التي قال عنها يوسف عليه السلام عند استقبال أهله على أبوابها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أنا أرجو من أخي المخرج أن يذكرنا بهذا المشهد وهم يطلقون النيران ويروعون الناس أسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا أمنا أمانا إنه ولي ذلك ومولاه الكل يتكلم الكل يتكلم في هذه الأحداث أخوي المخرج بيقول لي المقطع إخ- طيب على أي حال الكل يتكلم في هذه الأحداث المثقفون يتكلمون والنخبة تتكلم والممثلون يتكلمون والإعلاميون يتكلمون والكل يدلي بدلوه في فتنة أشعل نارها وزاد من سعيرها ولهيبها بعض رجال الأعمال وبعض رجال ونساء الإعلام فتنة زاد من سعيرها وزاد من لهيبها بعض رجال الأعمال الذين نهبوا البلاد وبعض رجال ونساء الإعلام الذين يقبضون بالملايين ولا حول ولا قوة إلا بالله الكل يتكلم ومن الناس من يهرف بما لا يعرف ونحن كدعاه ووعاظ وطلاب علم الناس ينتظرون منا كلمة يريدون أن يسمعوا كلمة من العلماء من الدعاة الذين يحبونهم ويثقون فيهم وهذا واجب علينا سيما ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نصيحتي الأولى لكل مصري يراني الآن سواء كان مؤيد أو كان معارض والتظاهرات الآن تظاهرات للمؤيدين والمعارضين في كل مكان تظاهرات للمعارضين عند قصر الاتحادية وتظاهرات للمؤيدين أمام بعض أبواب مدينة الإنتاج الإعلامي وتظاهرات للمؤيدين عند آه، ميدان ربع العدوية هذه صورة للمؤيدين لقرارات الرئيس أمام مدينة الإنتاج الإعلامي يعني مباشرة فالناس أنا أقول لكل الناس لكل مؤيد ولكل معارض نصيحتي الأولى الله الله في الدماء اتقوا الله في الدماء لا تهن عليكم دماء الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين مسلمين أو نصارى الله الله في الدماء اتقوا الله في الدماء يقول عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من منا يطيق هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما اعلموا أن من قتل نفسا كمن قتل ألفا اعلموا أن من قتل نفسا كأنما قتل كل البشرية قال رب البرية من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال رب العالمين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أيها القاتل أيها البلطجي يا من حملت الأسلحة البيضاء المطاوي والسنج يا من حملت الخرطوش يا من أطلقت طلقات نارية حية فأرديت ثمانية من أهل مصر قتلى أيها القاتل أيها البلطجي كم دفعوا لك بكم اشتريت النار بأي ثمن بعت الجنة ادوك كام عشان تقتل مسلم بكم بعت الجنة بكم اشتريت النار بكم لطخت يديك في الدماء ألا تعلم يا غافل أن الذي دفع لك اليوم سيتبرأ منك غدا بين يدي الله عز وجل قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا الكبار اللي بيدوك فلوس إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ثمانية قتلى وسبعمية واحد وسبعين جريح وفيهم إصابات بالغة أيها القاتل أخبرني كم دفعوا لك ألا تخشى من النار ألا تخشى من الحساب بين يدي الله غدا ألا تخشى من دعاء الأمهات عليك ألا تخشى من دعاء الأمهات الأمهات اللواتي جلسنا عند مشرحة زنهم كل أم ترفع يديها وتدعو على من قتل ولدها وتدعو على من دفع القاتل ليقتل ولدها ألا تخشون من دعاء الأمهات الثكالى ألا تخشون من دعاء الأطفال اليتامى ألا تخشون من دعاء الزوجات الأيامة أشهد يقطع القلوب رأيناه أذكركم به فقط أرجو من أخي أستاذ ياسر يعرض لنا مشهد الأم الثكلى عند مشرحة زنهم فين الصوت؟
هيدافع عن بلده يتضرب يعني اللي المحترم اللي بيدافع عن بلده يتضرب امال اسرائيل هتعمل فيه ايه؟ اللي ماسك سنجه وماسك مسدس وماسك رشاش وماسك واقف بيروح يعمل بيه ايه؟ الانسان اللي راح مش عند شغله ودافع عن بلده بقول لك فين يا ابني لازم ادافع عن الوطن ادافع عن الوطن يموت يسيب ثلاث عيال اطفال صغيرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وكل اللي ضرب ابني يدرع يدفن معاه يا رب وحسب الله ونعم الوكيل في صباحي والبرادعي
وعمرو موسى وعمر موسى ومنصور البروني حسب الله ونعم الوكيل فيهم يحرق قلبهم الثلاثة اللي بحرق قلبي عليهم إنسان محترم من البيت للجامع ملوش في أي حاجة أبدا أبدا أبدا أبدا إنسان محترم محرم من البيت للجامع يا ابني راح أدافع عن يا حبيبي بضرب لا دفع عن بلدي يا حبيبي ما ينفعش يقول لي لا دفع عن بلدي يا امي اقعد ازاي لازم ادافع عن بلدي اللي بيدافع عن بلدي يتضرب شوف ابني نازل دم قد ايه جوه مضروب بإيد. ابدا ابدا والله يا ابني ده الوحيد اللي ما يمشيش بحاجه معاه ابدا انا معايا ثلاثه يا ابني والثلاثه احسن من بعض ده في الجيش والتاني في هندسه والتاني كليه علوم اه الثلاثه احسن من بعض سنه وسنه ما عنديش حد يا ابني يمسك سلاح خالص وده الوحيد بسم الله ما شاء الله حسب الله ونعم الوكيل انت الامر على
حسبنا الله ونعم الوكيل في من قتل أبناءنا من مؤيدين أو معارضين حسبي الله ونعم الوكيل في من حرض هؤلاء البلطجية القتلة على إراقة دماء خيرة شباب مصر حسبي الله ونعم الوكيل أيها القاتل ألا تخشى من دعوة هذه الأم المحترق قلبها المظلومة ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لا أنصرن المظلوم ولو بعد حين ألا تعرف أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء ويقول ربنا لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق بل وقعت يدي على حديث للنبي في هذا الشأن عجيب الشأن روى البخاري في صحيحه عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فإن استطعت ألا تأكل حراما فلا تأكل حراما دفعوا لك كام عشان تشيل سنجة وتشيل خرطوش كان نفسي مشهد البلطجية يتعرض والناس تشوفه دفعوا لك كام يا ريت يعرض دفعوا لك كام يا ابني عشان تشيل الخرطوش في ايديك وعشان تضرب اخوانك بالنار دفعوا لك كام النبي يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فإن استطعت ألا تأكل إلا طيبا فلتفعل ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل أنا عايز أذكر الناس بس بصورة بعض هؤلاء القتلة
لكن حد من عندنا من هنا يا عمي ده بيحسب ايده
هل هذه مصر هل هذه مصر التي قال يوسف لأهله وهو يستقبلهم على حدودها عنها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين شفتوا الشباب ما شفتش واحد بلحية بيضرب بالنار منذ متى والذين يركعون ويسجدون لله يحملون السنج منذ متى والذين يركعون ويسجدون لله يحملون الخرطوش أكثر ناس تعرف حرمة الدماء هم الذين يركعون ويسجدون لله ثمانية قتلى كلهم من الإخوان المسلمين وأنا لست من الإخوان المسلمين ولا أنتمي لأي حزب ولا لأي جماعة ولن يكون أبدا لكن أيقتلون أنفسهم من الذي حرق 30 مقر للإخوان المسلمين هل هم أحرقوا مقراتهم بأيديهم مش ممكن من الذي وراء هذا الإجرام أيها البلطجي كم دفعوا لك حتى تشتري النار ويحال بينك وبين الجنة بسبب هذه الدماء ألا تخشى من دعاء الأمهات الثكالى والأطفال اليتامى والزوجات الأيام اتقوا الله في الدماء نصيحتي الثانية لكل مصري أغلقوا قنوات الفتنة لا أقصد بإغلاقها أن نهجم عليها وندمرها استغفر الله إنما نغلقها بأيدينا في بيوتنا شفروا القنوات دي وهي معلومة بالاسم ولو شئت سميت لكم وأنتم تعلمون أغلقوا هذه القنوات كل هذه القنوات أصحابها رجال مبارك ورجال جمال مبارك وبعضهم كان في لجنة السياسات قنوات تسكب البنزين على النار قنوات محرضة مؤججة للفتن تعمل ليل نهار على خراب البلد فيها مذيعون أعوذ بالله شياطين يثيرون الشائعات ويحرضون البعض على البعض ويكذبون ويفترون ويمكرون بالليل والنهار كل واحد من رجال أعمال جمال مبارك يملك قناتين ثلاثة ويملك جورنالين ثلاثة ومعظم هؤلاء الذين يزبدون ويتكلمون فيها يقبضون بالملايين قنوات دي مش عايزين نشوفها أسقطوها شفروها أغلقوها تماما لا تسمعوا لهؤلاء إذا رأيتم هؤلاء قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذوا بالله منهم وابتعدوا عنهم وأغلقوا هذه القنوات بأيديكم لا تشاهدوها أبدا هذه قنوات شر وقنوات فتنة ويمكر أهلها بالليل والنهار ويعملون على خراب بلدنا ثلاثة نصيحتي الثالثة لكل مصري أرجوك تثبت من الأخبار يقول لك الدستور الجديد بيقولوا لك هيجوزوا البنت وهي عندها 8 سنين تسأله قرأت الدستور يا عم الحاج يقول لك لا طيب المادة دي فين في الدستور الدستور اهو مش موجودة فيه يقول لك اهم بيقولوا الكلمة السحرية بيقولوا بيقولوا يا اخوانا اتقوا الله يا اخوانا احنا أمة التثبت من الأخبار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه القنوات من كذبها ومن افترائها فعلا بثت روح الكراهية بين أبناء مصر صار بعض عوام الناس يكرهون كل صاحب لحية وجاءتني الشكاوى من البعض يا شيخ كنت في طريق كذا فاعترضني بعضهم كنت في طريقي كذا فسبني بعضهم بعضهم شتم امرأتي وهي معي من اللي وراء الفتنة دي هذه القنوات لا تشاهدوها وتثبتوا من كل خبر تسمعون النصيحة الرابعة بقول لكل مصري لا تكن إمعة في ناس اعترضوا على الإعلان الدستوري للرئيس وهذا من حقهم نعترض وننقد ولكن بأدب هنعمل وقفة سلمية ومش عارف وقفة ايه ونعترض بصورة حضارية افعل ذلك في ناس لها وجهة نظر وناس متحضرة تحترم بس في ناس خارجة ومش عارفة هي خارجة ليه ولا فاهمة حاجة ولا عارفة منين يودي فين ولا عارفة أتوبيس كام يودي فين ولا عارف حاجة والنبي يقول لا يكن أحدكم إمعة رأيت مقطعا على الإنترنت لشاب خارج مش عارف هو خارج ليه هو بس القصة عنده إن اليوم مش عاطفي أرجو أخويا ياسر يعرض للناس كده مشهد الأخ اللي تحس إنه كده مش متزن وبيقول لك النهاردة يوم مش عاطفي خلينا مع العاطفي ده
اليوم الصراحة شكله كده من أول كده مش عاطفي هو الصراحه مش عاطفي وبناء عليهم هم كده هيخلونا نترزوا فيهم ليه بقى عشان احنا هم هيخلونا ايه فين ندرسوا فيهم عشان احنا لينا بنتكلم ولينا حق انا راجل دلوقتي من الصبح انا راجل من فين من الصبح 25 يناير حلو الكلام ومن الصبح 25 يناير ومعايا ولد يثبت لي كده انا بقول لك فين من الصبح 25 يناير دي جي لحد من يوم من ش... يوم 25 لحد دلوقتي انا ما خدتش حقي ال- ال- اللجنه القرار الاستثنائي الرئيس الجمهوريه في الاعلان الدستوري يرجع حق المصابين
طب فين ط- طب واحد اللي طب من اسمها كلام زي الفل زي الفل ده بيديني اديني قرار هو نفذه ونف... ونزله فيما تخلصوا مع الناس مع الناس يعني استريح طب طب انت اصلا عارف انت اصلا عارف اصلا حاسس في سرقه المصابين من الاخر اتس- اتسرقوا طب فين حق الناس بقى اللي اتسرقت ولا انت مش بتتكلم عنهم خالص انا مش من هنا والله انا جاي بسمع زمايلي
انت معترض على حاجه معينه
كنت هاته ده برضه بيقولوا معترض على حاجه معينه قالوا لا اليوم مش عاطفي اليوم مش عاطفي طب بالله عليك الراجل المتكلم الاول ده مع كامل الاحترام واسال الله الهدايه له انتوا حاسين انه بيتكلم بطريقه طبيعيه ولا حاسين انه واخد حاجه مش عارف يتكلم ولا عارف ايه الدنيا فيها ايه هو في غيبوبة اصلا شكله كده عامل دماغ ولا حاجة شكله كده الطاسة معمرها بحاجة حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله في ناس محترمة لها وجهة نظر وتعارض بطريقة حضارية لهم كل الاحترام لكن في ناس كتير قوي زي اللي مش عاطفي ده مش عارفين حاجة هو لقى زحمة خرج معاها واحد صاحبه خده معاه ناهيكم عن الذين يشترون بعض الناس بأموالهم مش فاهمين حاجة لكن الحقيقة في ناس فاهمة كل حاجة وعارفة القصة فيها إيه وعارفة المحسن من المسيء وعارفة الخبيث من الطيب رأينا مشهد لراجل مصري أصيل يعترض بطريقة تظهر للعالم ان المصري فاهم الدنيا فيها ايه وعارف مين الكذاب من الصادق وعارف مين المحسن من المسيء ارجو اخويا ياسر ربنا يرضى عليه يعرض لنا آه، مقطع الرجل الذي آه، يعترض على المتكلم بتاع آه، جبهة الإنقاذ
الناس بتتخرب دي لازم تعرف انها بتتخرب ولازم تعرف انها بتتآمر عن البلد نعم بقول لك انت بتتآمر عن البلد طب قول رايك وانا هقول رايي اتفضل حضرتك انا قلت رايي بقول لك انت مخرب انت مخرب اشكرك شكرا لحضرتك ممكن اتكلم انا ولا ممكن نكمل ولا حضرتك من احنا مخربين اتفضل وريني هتقول ايه اتفضل تتكلم تتكلم يلا نتكلم اه اتفضل حضرتك
إن جبهة الإنقاذ الوطني وإذ تقدر ما تمر به البلاد مش هنعرف نتكلم مع حضرتك يعني يا فندم يا فندم ما ينفعش الناس بتخرب في البلد على عيني وعلى راسنا سيبنا نقول راينا وبعد حضرتك قلت رايك قلت ان احنا مخربين خلاص عرفنا ممكن نكمل بعدين بس حضرتك حضرتك زي والدي انا ما اقدرش اتعامل معاك اكتر من كده لو سمحت يا فندم ارجوك بعد اذنك
أكمل بيان وحضرتك ممكن أكمل بيان؟ أكمل بيان أستأذنك لا ده بيان مخرب مش عايز مش عايز يتقال هنا لا عايز نطلع نكلم الدكتور البرعي ايه رايك نطلع نكلم الدكتور البرعي سوا انا بعترض على البيان ده بيان مخ- بيخرب البلد هي كله عشان ايه؟ انا بك- انا برد على اللي انت بتقوله ده انا برد على اللي بتقوله ده بعد ما هو يقوله بعد ما هو خلاص بقى خلاص بقى انت دلوقتي بتقول ان احنا ما نخرجش بس انت ما قلتش ده على فكره خلاص احنا اسمع اما تخلص البلد علق عليك معلش احنا اسفين يا فندم البيان السابع لجبهة الإنقاذ الوطني إن جبهة الإنقاذ وإذ تقدر ما تمر به البلاد من مصاعب كانت تأمل ولو أن سيد رئيس الجمهورية استجاب لمطالبهم المتكررة بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء حول الواقعة مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر وفي أعقاب الأحداث الدامية الأخيرة أصبح من الصعب على الجبهة أن تتفاوض متجاوزة الدماء البريئة التي سقطت بسبب تخاذل الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحقن الدماء بل ازدادت طين بلة بما لاحظته جماهيرنا من تخاذل ظاهر من أجهزة يفترض فيها حماية الأفراد والأموال وتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري وهو ما أفقد السلطة شرعيتها يا راجل بلاش وبناء عليه فإن الجبهة ترى أن عدم استجابة الرئاسة لمحاولتها إنقاذ البلاد والاستمرار في تجاهل مطالب الشعب واحتجاجاته قد أقفل الباب على أي محاولة للتحاور كما تتمسك بمطالبها المتمثلة في إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر وإلغاء الموعد المقرر للاستفحال وصولا إلى دستور يكون محلا للتوافق الوطني العام وتجدد الجبهة دعوتها للجماهير المصرية الاحتشاد في مختلف ميادين مصر غدا الجمعة لتأكيد مطالبهم انت بتعلن الفوضى انت بتعلن الفوضى انت بتعلن الفوضى يا كابتن ثانية واحدة في أي أسئلة؟ في أي أسئلة؟
خلاص
في ناس مش فاهمة حاجة اليوم عندها مش عاطفي وفي ناس فاهمة كل حاجة تعلم من الذي يخرب ومن الذي يصلح ومن الذي يفسد وأنا أعلم أن جل شعب مصر في قرى مصر وكفور مصر ونجوع مصر من أقصاها إلى أقصاها من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها الكل يعلم من هو المصلح من المفسد ومن الذي يريد خراب البلد وتقسيم البلد ومن الذي يتعاون مع أعداء البلد ومن الذي يخون ومن الذي يبيع ومن الذي يتمنى أن يجلس على كرسي الرئاسة حتى لو أحرق كل البلد الناس عارفة الناس مش أغبية الناس يعلمون المفسد من المصلح بقول لكل واحد بقى من أهل مصر لا تكن إمعه إذا أساء الناس تسيء معهم وإذا أصلح الناس تصلح معهم لا وطن نفسك إذا رأيت في الناس محسنا أن تحسن معه وإذا رأيت في الناس مسيئا أن تصده عن إساءته وهذا من نصرتك له والنبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال ننصره مظلوما هذه عرفناها كيف ننصره ظالما قال أن تأخذ على يده يعني حتى تمنعه من ظلمه نصيحة الرابعة لكل أهل مصر إلزموا العلماء إلزموا العلماء اسمعوا للعلماء فإن الله عز وجل أحالنا عليهم عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحن ما جربنا على علمائنا ومشايخنا كذبا ولا نفاقا ما رأينا فيهم واحدا والحمد لله والله حسيبهم يشتري الدنيا بالآخرة نعلم أن مشايخنا وأن علماءنا يتجردون في العمل لله عز وجل يبتغون وجه الله عز وجل لا يرجو واحد منهم وزارة ولا كرسي ولا منصب وأعلنوها مئات المرات ناس نأخذ منهم دين الله ونثق فيهم ثقوا في علمائكم والزموا العلماء واعملوا بمشورة العلماء الزموهم ثم أقول لكل العلماء أرجوكم أيها الدعاة والعلماء لا تخرجوا في هذه القنوات الفضائحية لا تشاركوا في هذه القنوات الفوضوية الحقيقة أنا زعلان جدا من أي شيخ يظهر في هذه القنوات أو يعمل مداخلة في هذه القنوات منذ يومين رأيت شيخا كبيرا أحبه وأجله على التليفون في مداخلة في قناة مشبوهة ومع مذيع معروف بحربه للتيار الإسلامي وجايبين له ولد كبيره عنده 21 سنة مش عارف ائتلاف ايه ولا بتاع ما هو النهاردة كل سبعة انفار عاملين ائتلاف والولد بقمة قلة الأدب يسب ويشتم ويقاطع الشيخ والشيخ مش عارف يقول كلمتين على بعض طب ليه؟ ليه أنا أدي فرصة لعيل ابن امبارح يعني ياكل علي عيش كما يقول العوام ليه؟ ليه الداعية ما يبقاش راجل كده متزن وفاهم ومدقدق وما يديش فرصة لخصمه أن يكسب نقاط عليه بالباطل عندنا قنواتنا يا أخوانا اطلعوا في قناة الناس في قناة الرحمة في قناة الخليجية في قناة الحافظ في أو حتى في هذه القنوات بشروط يكون مع مذيع محترم فيش اتصالات تدخل التليف... الحلقة مفيش كذا مفيش كذا زي ما كان الشيخ حازم أبو إسماعيل بيعمل هو أفضل أفضل من خرج في هذه القنوات وفي هذه البرامج هو أفضل من قاتل على شريعة الله في هذه البرامج وكان بفضل الله يعني متكلم ومجادل حسن وجيد بل وممتاز نعم نصيحة خامسة لكل أهل مصر شايفين بقى احنا الضرب والحشود مش عارف فين وتظاهرة فين وتظاهرة فين وبعض الناس علت الكآبة على وجوهها وخيم اليأس على قلوبها يقول لك البلد وقعت البلد هتتقسم البلد بتتحرق يا أخي استنى بس بلدنا بعافية وبخير والحمد لله أقول لكل مصري لا تيأسوا من روح الله لا تقنطوا من رحمة الله قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اوعى تيأس لا تيأس أبدا من رحمة الله لا تيأس فإن ربك كبير وعلى كل شيء قدير والملك كله بيده قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال تعالى وهو القاهر فوق عباده اوعى تيأس أبدا من روح الله واقرأوا التاريخ أنا أعرف أن المحنة كبيرة أعرف أن المؤامرة على مصر كبيرة يشارك فيها اليهود اليهود الذين خيبهم الله في غزة وكان لمصر دورا بالغ الأثر في هذا مساد إسرائيل وصهاينة إسرائيل لا ينسون هذا اليهود يعملون وأمريكا تعمل وسفيرة أمريكا التقت منذ أيام ببعض رؤوس خراب مصر بعواجيز الفرح بالفشلة الذين أسقطهم الناس في الانتخابات يصدق عليهم جميعا قول عبد مشتاق كل واحد نفسه في حاجة اللي جاي بباراشوت من أمريكا وعمال يتأتأ ويلألأ واللي أفشله الناس في الانتخابات واللي ومعظمهم بلغ من الكبر عتية أمريكا تعمل اليهود يعملون الشيعة الذين لم يأخذوا نصيبا في الدستور ويعلمون أننا لهم بالمرصاد ولن تقوم لهم قائمة في مصر يعملون الشيعة يعملون رموز الحزب الوطني الذين نص الدستور الجديد على حرمانهم من العمل السياسي لمدة عشر سنين يعملون يعملون رجال الأعمال الذين سرقوا البلد ولهم قضايا كانت في التلاجة ويعلمون أن الأمور لو استقرت سيحاكمون ويحاسبون ويؤخذ منهم ما سرقوه من أموالنا يعملون واحد سرقه 3 4 مليار يصرف مليار ويعدي ب 2 مليار يصرف 2 مليار ويعدي ب 1 مليار يصرفهم كلهم وما ينامش ليلة واحدة على البرش هؤلاء أيضا يعملون بل مع الأسف مع الأسف بعض إخواننا بعض بعض دول الخليج تعمل أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله أضف إليهم كل أعداء الشريعة وقفوا في صف واحد كل اللي كارهين شريعة ربنا كل اللي مش عايزين شريعة ربنا يقفون في صف واحد الشيعي الشيوعيون الناصريون الاشتراكيون الصليبيون العلمانيون الليبراليون كلهم يقف في صف واحد وأنا أعلم ذلك وده موجود صوت وصورة وفيديوهات مش عايز الموضوع يطول عليكم كل هؤلاء اجتمعوا من أجل إسقاط الشرعية من أجل ده الأهم إفشال الفكرة الإسلامية من أجل تغيير هوية مصر الحرب على الهوية لا يريدون أن نرجع ببلدنا إلى أحضان النبوة إلى القرآن إلى السنة والعجب أنهم يقولون نحن مع الشريعة الإسلامية نريد الشريعة الإسلامية طب ما المشكلة إذن الإعلان الدستوري سقط الإعلان الدستوري الجديد يوم السبت هيسقط الله مش أنتم بتوع الديمقراطية المشؤومة مش أنتم بتوع الديمقراطية مش أنتم بتوع الديمقراطية هذه المشؤومة بتقولوا نحتكم للناس طيب شوفوا الناس هتقول نعم لهذا لهذا الدستور ولا هتقول لا مش هي دي هذه اللعبة التي تلعبونها أنا أقول لكل مصري يرى هذه المشاهد وهذه الآلاف هنا وهناك وهنالك لا تقنط من رحمة الله والله العظيم هتعدي والله وديني بقسم ثقة في ربي مصر ستنهض من كبوتها إن شاء الله البلد ستمر من هذه الأزمة على خير إن شاء الله مصر الكبيرة ستظل دائما وأبدا كبيرة بفضل الله عز وجل وبدعاء الشيوخ الركع وبرحمة الله بالأطفال الرضع وبدعوات العجائز والصالحين وبالمخلصين من أهل هذا البلد لا نفقد الثقة بالله أبدا ولا نيأس من رحمة الله أبدا أبدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حوصر في الغار كان في الغار والكفار فوق الغار والصديق يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا ومع ذلك كله ثقة في الله قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا موسى عليه السلام حاصره البحر من ناحية وفرعون من ناحية موسى عليه السلام أمام البحر الأحمر وفرعون بستمائة ألف مقاتل خلف موسى ومن معه قال أصحاب موسى إنا لمدركون ضعنا خربت قال موسى عليه السلام الواثق من نصر الله المحسن الظن بالله كلا إن معي ربي سيهدين أملنا في الله كبير ولا نيأس أبدا من رحمة الله وستمر على خير إن شاء الله تعالى ثم نصيحة لكل من ينتمي للتيار الإسلامي اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا نصبر على إيه؟ على بذاءات بعض الناس شاب يقول لي ماشي واحد شتمني مش عارف إيه, إيه البرامج في التلفزيون التريقة الاستهزاء اصبروا لا ننزل إلى هذا المستوى من الأخلاق مدوا حبال الصبر اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقد أعلن غير واحد من مشايخنا عن مليونية في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله واحدة في ميدان رابعة العدوية وأحسب الأخرى عند مسجد آل رجدان على أن تلتقي المليونية الأولى بالثانية في مكان سيحدد بعد في بيان أنا عايز بقى اللي ينزل ما ينزلش ويروح ينزل ويعتصم ويكون عنده طول نفس ويكون عنده صبر لابد وبسلمية وبحضارية حتى تنتهي ينتهي الاستفتاء على الدستور ونسمع لما يريده الشعب من رد إيجابي أو سلبي على هذا الدستور ثم أقول لنفسي ولكل أحد يراني عليكم بالاستغفار بالتوبة بالأوبة بالتضرع إلى الله عز وجل بصدق اللجئ إلى الله عز وجل قال تعالى اسمع وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ذنون سيدنا يونس أخذ يدعو قومه عشر سنين إلى الله عز وجل لم يسلم أي واحد منهم خرج من, من القرية يعني يئس من هداية أهلها وظن أنه قد أدى الذي عليه وأن الله لن يؤاخذه بذلك فظن أن لن نقدر عليه النتيجة التقمه الحوت ماذا فعل؟ هو في ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمات بطن الحوت ماذا فعل؟ ما المخرج من الأزمة؟ ما المخرج من الفتنة؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا رب نجي مصر من الكرب والغم يا رب فرج عن أهل مصر الكرب والغم والهم يا رب ارحم قتلانا داوي جرحانا اشفي مرضانا عليك بمن يمكر بنا اخذله وزلزله ومزقه وافضحه برحمتك يا رحمن يا رحيم معي اتصال السلام عليكم
الله ازيك يا شيخ مصعب اهلا وسهلا ازي حضرتك وليد معاك من السعوديه من الرياض اهلا اهلا شيخ وليد الله يسلمك الحمد لله والله الواحد يعني مش عارف يقول لحضرتك ايه بالحاجات اللي بيشوفها والحزن والحاجات دي بس ده اختبار الحمد لله انه ان شاء الله ان تكون كل القذورات دي ان شاء الله تكون اخرتها ان شاء الله المره دي باذن الله ليميز الله الخبيث من الطيب
اقول لكل شعب مصر اقول له يعني اصبر واحتسب وان شاء الله باذن الله خير ان شاء الله ان ربنا يعرف يعرف الشعب ده مين اللي بيحبه ومين اللي عدوه نعم ودي يعني اذا كانت امريكا او اسرائيل او ويعرف الشعب مين الوطني من الهولوكوست مين الشريف ومين اللي عايش طول عمره في الغربه خدام لاسرائيل وامريكا وبات في العراق والالمانيه ما شاء الله دي مثله الاعلى وجاي جاي يحكم مصر او اللي قاعد طول عمره في الجامعه العربيه وبيدين ويشجب جاي يحكم مصر او مين الاعلام الفاسد اللي مشوه صوره الاسلاميين وخد كام مليون صوت فافتكر نفسه ان هو يبقى رئيس بالعافيه فللاسف يعني كلهم اكله جيفه كلهم والله والله ما يسوى اي شيء فعايز كل شعب مصر اقول له اصبر واختار الصح كل دول اعداء لربنا مش عايزين كلمه شريعه في الدستور مش حكايه اي حاجه كلمه شريعه مش عايزينها كرهنا عايزين الناس تبقى مثلهم الرقاصه مثلهم المطرب الفاسد مسائل السرقه والنهب والحاجات دي مش عايزين قال الله وقال الرسول جزاكم الله خير شيخ وليد اللي الدول اللي دوله محتله الجزر بتاعهم خليهم رجاله واتكلموا على جزرهم وبلدهم والحاجات دي ما يتكلموش على مصر او ادعي لنا ادعي لنا يا شيخ وليد ادعي لمصر ان ربنا ينجيها من الكرب ويحفظ كل اهلها ويعصم الدماء والاموال والاعراض ويجعلها امنا امانا السلام عليكم ورحمه الله محمد
السلام عليكم احمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ مسعد اهلا وسهلا الله يجزاك خير الله خيرا على النصائح الغاليه ديت والله يا شيخنا بارك الله فيك بس بعدين حضرتك عايز بس استفسار صغير عن في الدستور وعاوز اوصل كلمه للاخوان لاخواننا الاخوان المسلمين اول حاجه استفسار في الدستور ان الماده 44 بتقول يحظر الاساءه لجميع الانبياء والرسل نعم ولم تذكر الذات الالهيه ولا ال البيت ولا الصحابه ماشي ماشي الحاجة الثانية المادة 48 بترفع الرقابة عن جميع وسائل الإعلام نهائيا ماشي فاحنا عايزين نتكلم في النقطتين دول أول حاجة وأقول لإخواننا في الإخوان المسلمين إن هم يعني الأول سمعوا الخبر إن في ناس هتدخل المج... ال... ال... الرئاسة وهيعملوا إعلان مجلس رئاسي وكده هوت وهم راحوا عشان يحموا القصر فأنا عايز أقول لهم يعني مش هتروحوا تحموا القصر بإيديكم المفروض في حكومة وفي صح حرس جمهوري هم اللي كانوا كان يجب على الحرس الجمهوري أن يقوم بدوره من أول لحظة بالظبط وأن يفصل بين الناس حتى لا تراق الدماء أنا لا أدري لماذا تأخروا ومن لا وبالأصل أصلا المفروض إن الإخوان ما ينزلوش عشان إحنا أصلا إحنا أجلنا نعم.
أجلنا المليونية الأولانية وبعد كده لغينا مكانها ونقلناها في يوم تاني خالص مكان أنا تاني معك أنا معك أنا معك إنما موضوع المادة 47 48 هذه بقى إخواننا آه الذين كتبوا الدستور وفيهم بعض الأجلاء يجلسون ويشرحون ويفصلون نعم السلام عليكم ورحمة الله أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ موسى أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك ويجعلك كده إن شاء الله أسد السنة والدفع عن الإسلام والمسلمين يا رب إن شاء الله ربنا يجعلنا وياك من خدم الإسلام يا رب الله يبارك فيك يا شيخ موسى أنا بكلمك من السعودية وبقول لك يعني تعرفوا الشعب المصري بس مين اللي بيتامر عليه ومين اللي بيحبه صحيح لان في ناس معلوماتها مغلوطه كتير هنا واحنا بنحاول بقدر الامكان والله ويعلم الله ان احنا نوضح لهم الصوره لان زي ما انت قلت بيسمعوا القنوات المضلله صح للاسف القنوات عملت غسيل مخ للكثيرين من الناس بقت ناس كتير قوي يومها مش عاطفي اه والله يا شيخ مسعد ده اللي حصل فعلا وللاسف هنا الناس يعني معظمهم بيبقى شغال عشان عايز يوفر اي شيء فبيسمع القنوات ديت على اساس من باب الترفيه فانا بنقول له يا جدعان ما ينفعش لان القنوات ديت يعني شرها اكثر من خيرها والله نعم ويعرف مين صحيح اللي سبب في دمار العراق وعايز يدور على مصر ومين اللي كان رجل مبارك الاول ومين اللي كان واخد فلوس من الشيخ عشان لو نجح ينشر المذهب يعرفوا الحقيقه ديت ربنا يبارك فيكم واحنا ان شاء الله نعتمد عليكم في ذلك بارك الله فيك جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بارك وسهلا الله فيك يا شيخنا الفاضل ورفع الله قدرك يا رب وإياك بداية أود أن أقول لمثير الفوضى والفساد في مصر لا سيما الإعلاميين أقول لهم ما هكذا يكون التعبير عن الرأي
نعم ما هكذا يكون التعبير عن الرأي تعد وإساءات ودماء وتجاوزات ومن العجيب أنهم بعد ذلك يتهمون الإسلاميين بأنهم دمويون رمتني بدائها وانسلت لمصلحة من؟ هذه المقرات التي تحرق وهذه المنشآت التي تهدم لمصلحة من؟ هذه الدماء التي تسفك والنساء التي ترمل والأمهات التي تحترق قلوبهن على أبنائهن لمصلحة من؟ ألهذه الدرجة هانت علينا مصر؟ ألهذه الدرجة هانت علينا الدماء؟ أنسينا أن زوال الدنيا أهون على الله من سفك الدم بغير حله؟ نعم لنا حقوق لكن علينا واجبات واجبات تجاه بلدنا وإخواننا وشركائنا في الوطن نعم آن لنا أن نعلنها ونرددها بلسان حالنا ومقالنا مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحفظها عفوا ويرعاها ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما آمين.
بطن آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله جزاك وبركاته الله خير بارك الله فيك ويرضى عليك يا أختي كريمة آه، السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي آه، هنيك الأول على البرنامج اللي ما شاء الله يعني ما شاء الله عليكم يعني إن شاء الله بإذن الله آه، النصر قريب بإذن الله والله العظيم النصر قريب يعني أنا بجد حزينة بجد والله العظيم يعني أنا طول الوقت قاعد بفكر كده مع نفسي إيه طب أنا مثلا ال- الواحد مثلا دوت اللي بيحدف مثلا بالطوب أو بيعور أخوه مش ممكن أخوه في الناحية التانية مش ممكن ممكن يبقى مثلا ابن خالته ابن عمه صحيح.
قريبه صحيح.
حد يعز عليه مش ممكن يبقى هو في الناحية التانية ويتعور بسببه صحيح صح يعني انا بقعد مع نفسي ساعات كده بسال اسئله لنفسي سبحان الله يعني بس باذن الله باذن الله النصر قريب والله العظيم إيه انا واحده مش متعلمه بس انا نفسي في الشريعه شريعه الله انا نفسي بشريعه الله نعم.
وان شاء الله باذن الله قريب نصر الله إن قريب شاء الله هذا بإذن الدين الله.
إن شاء الله سيعمل وجودكم بشريعته معانا ان شاء الله والله العظيم ربنا ناصر هذه الشريعة بعز عزيز أو بذل ذليل ودعويهم ينفقون المليارات والملايين وإن شاء الله كلها تذهب سدى نعم السلام عليكم
الو السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا
الو مرحبا
كيف حالك يا شيخ الحمد لله بخير مرحبا بيك
وبك
انا معاك محسن من السعوديه بكلمك من من مكه المكرمه قدام الحرم أسأل الله أن يجمعنا في مكة المكرمة ادعي لمصر أن ربنا يحفظها وانت قدام الحرم انا اتمنى منك بس يا شيخ اللهم امين يا رب انا اتمنى منك حاجه واحده بس اللي اتفضل انت ت- تدي رساله صح يعني ازاي بمعنى بمعنى توجه الناس للخير لان الواحد اللي بيشوفه بيحزن عليه لما لقى واحد قدوه مش حضرتك يعني ما اقصدش حضرتك في قله من الناس آه، لما لقى واحد شيخ وحافظ كتاب الله وبيتكلم عن الدين ويطلع يسب ويلعن طب ازاي نثق في اي كلام تاني؟ أم-
طيب ازاي نثق في كلام تاني؟ لان انا بصراحه ولا مع ال- مع التيار الاسلامي ولا مع التيار الشعبي، انا واحد بي- بيشتغل بره و- وبيجري على اكل عيشه واولاده في مصر. الواحد قاعد هنا مرعوب عشانهم من الحاجات اللي بيسمعها والواحد ده اعصابه تعبت. والله اعصابي تعبت وناس كتير الواحد عايزه الواحد بيدعي ربنا دايما يولي من يصلح نعم.
ايا كان هو نعم مش هتفرق معايا طيار اسلامي طيار اي حد بس واحد يعرف ربنا ويخاف الله في الناس اللي الواحد بيشوفه على شاشات التلفزيون ده بيحزن منه لما طيب.
انا معاك مع التيار الاسلامي بس ما لقى واحد في التيار الاسلامي يقول لك انا ممكن اعمل دولت ودولت ويسب وي- ويسب في الناس ويغتاب الناس و- ويلقى حريم بتتضرب و- حاجه حاجه ما ما يرضيش عنها الاسلام طب اسمعني يا مولانا الرسالة وصلت ربنا يرضى عليك احنا ضد البذاءات من أي أحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعان ولا طاعان ولا فاحش ولا بذيء من أي أحد وعايز أقول لك حاجة مفيش حد فينا حكم على الإسلام الإسلام حكم على الجميع أي أحد يخطئ ويصيب المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم فاوعى تاخد فعل أي حد مهما كان وزنه وتحكم به على الإسلام لا الإسلام هو السقف هو الحكم علينا جميعا فاحنا ديننا ليس فيه سب ولا لعن ولا طعن ولا بذاءة واحنا ضد هذا من أي أحد وقلنا هذا مرارا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا اتفضلي ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله
ربنا يبارك في عمركم جميعا يا رب آمين علماء الأمة جميعا يا رب آمين بعد حضرتك إن شاء الله ربنا ينصر مصر بإذن الله في اقتراح كده عايز أقول لحضرتك هاتي بخصوص إن أنتوا بسم الله ما شاء الله يا علماء الأمة ال- الأفاضل يا رب استر الناس كلهم بت... بت... بت... بت... يعني بتحبوكم وبتسمع كلامكم فعايز آه، حضراتكم كلكم تنتشروا بقى قبل يوم السبت ده يا شيخ ان شاء الله في ناس كتير ما بتفهمش يعني ايه الشريعه في ناس ما بتفهمش يعني إيه الدستور علموهم
حاضر.
بالاخص آه، الشيخ محمد حسان ليه كلمه مسموعه في الدنيا كلها
أنا بضم صوتي لصوتك وبقول أهو ك- على كل الدعاء وعلى كل آه، من يريد شريعة الله أن يبين للناس رحمة الشريعة ويسر الإسلام وعظمة هذا الدين وأن فيه إنصاف وعدل مع الكل مع المسلمين ومع غير المسلمين وهذه قضيتنا الأولى يا أم وليد بارك الله فيك أنا أختم بسرعة أقول بعدما قلت ال- اتقوا الله في الدماء وقلت تثبتوا من الأخبار وقلت لا تشاهدوا هذه القنوات المشؤومة المحرضة المغرضة وقلت لا يكن أحدكم إمعة ونصحت نفسي وإياكم بال... بالالتزام بلزوم العلماء ونصحت العلماء بعدم الظهور في قنوات الفضائحية المغرضة وقلت للكل فليكن عندنا جميعا أمل ربنا كبير على كل شيء قدير الملك ملكه هذا الكون من الذرة وإلى المجرة بيده لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن فيه ساكن إلا بإذنه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إذا قلت لي فعلوا وحشدوا واجتمعوا ومليارات وأموال وداخل و- ومؤامرات هنا وهناك أقول للكل قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وبعدين لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أسأل الله عز, عز وجل أن يحفظ بلدنا من كل شر وسوء وأن ينتقم ممن يريد خراب بلدنا اللهم أرنا فيهم آية واحفظنا برحمتك يا رحمن يا رحيم آمين أراكم على الخير إن شاء الله يوم الخميس القادم مع برنامج الآداب الضائعة الواحدة والربع بع- ظهرا إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخلق رسالة للدين أبين أفضاله للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقباله إرضاء الخالق